الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز من خلق الحمد لله من من خلق الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عز ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عز كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء قوموا مغفورا لكم كذب الدلالة يأتيكم حسنات الشباب تقعدوش على الكراسي تقعدوش على الكراسي كراسي الكبار الشباب يقعدوا كده ويكونوا أشداء لازلنا مع قصص الأنبياء قصص أفضل خلق الله وأقرب خلق الله إلى الله هؤلاء القدوة والأسوة الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتأسي بهم والذين خاضوا غمار الإصلاح في وسط البشرية الصعبة والذين عايشوا المجتمعات ومشوا بين الناس بأمر الله سبحانه وتعالى يقيمون أمر الله وينشرون أمر الله ويتكبدوا في سبيل ذلك المشاق وينفذوا المهام الصعبة قصة الأنبياء قصص لنا فيها عبرة وعظة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتبر بها ويعني لو احنا بنقول ان احنا محتاجين نؤثر في الناس يعني يقولوا ان أكثر ما يؤثر في الناس القصة ان ان معاني كتير جدا ممكن توصل من خلال القصة لو واحد بيربي أبنائه ممكن يحكي لهم قصة يوصل فيها اللي هو عايزه وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم قصص الأنبياء وقصص المفسدين حتى نتعلم كيف الطريق وكيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لازلنا مع قصة قصة نبي كريم من أكبر العزائم عبر التاريخ نبي الله عيسى وقصة سيدنا عيسى قصة في غاية الأهمية ليه في غاية الأهمية بداية لأنها قصة لم تنتهي بعد لأن نبي الله عيسى عاش فترة من الزمن ثم رفع ثم سينزل مرة أخرى فحياته لم تنتهي بعد الثاني أن هذه القصة تخص اليهود والنصارى وقد ضلوا فيها ضلالا كبيرا ضلالا بعيدا وسكت التاريخ وانحرف المؤرخون أو انحرف كثير من الناس من أهل الديانات في تفسير قصة نبي الله عيسى ان الموضوع يعني اقول ان اكثر اهل الارض يشركون بالله لانهم لم يفهموا عن الله سبحانه وتعالى واكثر هؤلاء من النصارى ان الارض لو فيها 7 مليار هتجد ان اكثرهم من النصارى على اختلاف طوائفهم توقفنا في المره السابقه عن قصه الرفع احنا قلنا ان سيدنا عيسى رفعه الله انت فاكرينه ولا نسيته قلنا ان بني اسرائيل قرروا ان هم يقتلوا عيسى واوشوا به الى ملك الرومان وان هم تجمعوا مع الجنود كنا بنقول ان سيدنا عيسى اجتمعت بنو اسرائيل على قتله واوشت به بنو اسرائيل الى ذلك الملك ليقتلوه وتجمعوا ولم يكن مع عيسى بن مريم إلا مجموعة من أنصاره اللي هم دول بعد كده اسمهم الايه النصارى هؤلاء الذين هم أيضا من بني إسرائيل لكنهم آمنوا بهنا انقسمت أمة بني إسرائيل إلى ناس مؤمنة بعيسى عليه السلام اسمهم النصارى وبقي بني إسرائيل على حالهم وتجمعوا وكان عيسى بن مريم في بيت من البيوت معه أحد عشر رجل كما قال ابن عباس ثم أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال حولنا نحن أنصار الله ثم قال من يكون معي أو من يلقى عليه شبهي وقد أذن الله سبحانه وتعالى لعيسى بأنه سيرفع إني رافعك إلي مطهرك فأذن الله لعيسى وأوحى الله لعيسى أنه سيرفع فقال عيسى بن مريم لهؤلاء من يكون معي من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة فقام شاب من الشباب عادها ثلاثا وقام نفس الشاب فألقي عليه هذا الشبه ثم رفحت روزة فتحت روزنة فتحة في البيت ورفع عيسى بن مريم ودخل اليهود أو دخل بنو إسرائيل معهم جنود السلطان ليقتلوا عيسى بن مريم فإذا بشاب يشبه عيسى بن مريم توقفنا في هذا وقلنا أن الحكمة من التشبيه أنه كان ابتلاء لهؤلاء الذين آمنوا وأنه كان استحقاق لبني إسرائيل أن الله لا يهلك قرية حتى يستحق حتى يحق عليها القول قال الله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ربنا سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة بيدعو بنو إسرائيل إلى الإسلام فقالوا له احنا عايزين كتاب من السماء هو التوراة كتبها الله ايه بيده فالتوراة كتاب من السماء فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين كتاب ينزل من السماء احنا كده مش مؤمنين احنا مش حاسين ان ده صح عايزين يبقى في ايه آية طب ايه الآية اللي انتوا عايزينها عايزين كتاب ينزل من السماء قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرة فربنا بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه قال له ده هم سألوا سيدنا موسى أكتر من كده ده مش عايزين كتاب ده سيدنا موسى إيه أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنوبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا احنا وقفنا مع هذه الآيات أيام شرح قصة سيدنا موسى قال فبما نقضيهم ميثاقهم ودي اللي نقف معاها بقى الآية ديت فبما نقضيهم ميثاقهم أنهم لما نقضوا العهود مع الله سبحانه وتعالى عد بقى وكفرهم بآيات الله يبقى نقضوا العهد وكفروا بالآيات آيات واضحات جدا يعني اللي عايز آية دالة على وحدانية الله ده أعمى يعني فعلا أعمى أنه لا ينظر حوله لا ينظر في جسده لا ينظر في ملكوت السماوات والأرض لا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظر إلى طعامه من صب الماء من شق الأرض من أخرج الزرع أفلا ينظرون إلى أنفسهم أفلا ينظرون إلى هذه الحياة من حولهم وهذا الإبداع في خلق الله سبحانه وتعالى هذا الذي لا يرى هذا كله أعمى فقال نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بل طبع الله عليها بكفرهم اليهود قالوا احنا مش هنؤمن ان احنا قلوبنا قاسية فربنا قال ايه لا بل طبع الله عليها بكفرهم ان هذا القلب مطبوع عليه بايه بالمعصية هو المعصية بتأثر في القلب بتأثر في القلب بتأثر في القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ان كل معصية الإنسان بيعملها مش القضية في المعصية المشكلة في الذنب يعني مش القضية ان هي قضية معصية انما قضية ان هي لها ذنب يعني لها ديل لها عقوبة اصعب ما في هذه العقوبة ان القلب يتغير عشان كده ربنا قال فلا يؤمنون الا قليلا يقول لك ايمان انتقائي ايمان مزاجي بيؤمن بالحاجات اللي على مزاجه بس يعني في ايات يؤمن بيها وايات ايه لا لا لا لا دي ماليش فيها ليه مالكش فيها ليه ما, ما مش جايه كده مش على مزاجي يؤمنون فلا يؤمنون الا قليلا هو هو ممكن يبقى ايمان قليل وايمان عالي اه ممكن يبقى ايمان قليل وايمان كثير قال فلا يؤمنون الا قليلا وبكفره وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إن عدت قصة سيدنا موسى ومرت الأيام والسنين والقرون ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة مريم ابنة عمران وأن اليهود ادعوا على مريم أنها ادعوا عليها الفاحشة فقال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما بس كده لا لا لا ومرت الأيام وعدت قصة مريم وجاء عيسى وبعث عيسى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله شوف يا جدع شوف التسمية إن إن ده توكيد إحنا قتلنا فرحان إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ده مسميه بأسمائه ونسبه وأصله وشهادته ووظيفته إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه تعالوا نتكلم على الصليب لما دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس صليبا من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع عنك هذا الوثن ايه اللي انت لابسه ده النبي عليه الصلاه سمى الصليب وثن هو الصليب وثن وثن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وثن يقينا هو وثن وثن يعني ايه يعبد هو يا جماعه قصه الصليب مع الشيطان يعني ليه دايما تلاقي مثلا في الفراعنه تلاقي مفتاح الحياه كده صليب وبعد كده تخش على النصارى تلاقي ايه صليب ايه موضوع الصليب الشيطان ماله مركز مع الصليب قوي يعني يعني الفراعنه وثنيين كانوا بيعبدوا الجعران كان الناس بتمشي تلبس وش قطه ووش كلب ووش اسد وفرحان وسعيد بكده يعني يعني ما وده مشاهد في في في في الاصناف اللي احنا بنشوفها حوالينا لكن انا بسالك سؤال ان صحيح هو فكر كده ايه قصه الشيطان مع الصليب الله سبحانه وتعالى امرنا ان نصلي له وان نسلك ان نتبع ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا نبع السلام خط يوما خطا ضرب الله مثلا صراطا مستقيما انت كل يوم في الفتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا يوما خط خط في الارض كده ثم خط خطوطا ايه تقطعه صلبان ثم قال هذا سبيل الله وهذه ايه طرق الشيطان الشيطان عنده مشكلة مع السبيل مع الصراط لذلك هو دائما يريدك أن تدخل إيه في غير هذا الصراط هو يفهم ذلك جيدا فلذلك تجد الرمزية واضحة قوي رمزية الصليب عبو العصور مع التوحيد وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا هنسمي الدرس النهاردة إلا اتباع الظن الظن هؤلاء تعالوا نرجع كده ورا سنين طويلة أكثر من 1500 و 1900 سنة ونحاول أن نرى هذا المشهد اليهود دخلوا على الأنصار أنصار عيسى بن مريم اللي هو من أنصار إلى الله هؤلاء الذين ناصروا اللي هم أصبحوا بعد ذلك النصارى دخلوا على هؤلاء فوجدوا فيهم رجل شبه عيسى بن مريم أخذوه رفعوه على صليب ثم قتلوه اليهود معتقدين ان هم عملوا ايه وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله يبقى اليهود مقتنعين تماما ان هم ايه ان هم قتلوا سيدنا عيسى النصارى عملوا ايه بعضهم تحت الضغط القوي على عليهم من قبل اليهود صدقوا كلام اليهود وبعضهم قالوا لا احنا كنا موجودين اصلا وسمعنا قصة الشبه ورأينا جوزنا تفتح في السماء ورأينا رفع عيسى فقال بعضهم إن هذا الذي رفع هو الله كان بين أيدينا ثم رفع وقال بعضهم إن هذا الذي رفع هو إله مع الله وقال بعضهم إن هذا الذي رفع هو ابن الله وهو ثالث ثلاث وقال بعضهم إن هذا الذي رفع هو عبد الله ورسوله يبقى إيه عندنا انقسمت النصارى في ذلك اللي ما كانوش موجودين شكا شيخ الإسلام تيمية قال إن هؤلاء الذين ادعوا أو قالوا أن عيسى قتل من النصارى مغفور لهم حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعذروا يعني لأنه ما شافش ولقى الناس بتقول كده وفجأة كان بينه نبي وما عادش موجود فقالت قتل ما بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء فهذا يعذر لكن بعد بعث النبي عليه السلام النبي عليه السلام إيه وضح الحق وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وتقف كده واقفة هي ايه الحكمة من التشبيه يعني البلاء ده صعب قوي ان انت متخيل ان انت عينك شافت حاجة ده إيه إيه إيه يعني امر رآه هؤلاء شافوا واحد جاي شكل المسيح واتحط على الصليب واتصلب واتقتل لماذا ابتلوا هذا البلاء هذا البلاء احنا قلنا كان لبني اسرائيل ايه استحقاق وكان للنصارى ايه فتنه هل كان فيهم اهل حق ولا ما كانش فيهم اهل حق يعني كان فيهم ناس عارفه ولا ما كانش فيهم ناس عارفه كان فيهم ناس عارفه الناس اللي عارفه دي كانت كتير ولا قليل كان كتير ولا قليل قليلين كان الناس دي المفروض يعملوا ايه المفروض يعملوا ايه يجهروا بالحق المفروض يقولوا الحق فكان هذا بلاء لهؤلاء أنه كان عليهم أن يقولوا الحق وهذا بلاء عبر الزمان يعني على كل الأزمان تجد أهل الحق في ناس عارفة الحق فين لكن ينبغي على هؤلاء أن يخرجوا إلى الناس ليعلنوا هذا الحق فإذا سكت أهل الحق ضل الناس تخيل كده أن هؤلاء الذين عاشوا هذه القصة سكتوا قال لك احنا ملناش دعوة خلينا في حالنا نتج عن ده ايه نتج عن ده ان انت عندك إيه إيه يعني إيه امم ضلت امم مش افراد امم ضلت ازمان ضلت عارفين النبي عليه الصلاه والسلام قال يحسب المتكبرون يوم القيامه كأمثال الذل على هيئة الناس واحد شكل بني آدم بس حجمه زي حجم النملة تعلوهم نار الأنيار يسكون من يدغة الخبال يسكنون في سجن بولس تقعد تفكر كده ومين بولس ده سجن بولس ده مين بولس ودي كلمة عربي ولا كلمة لفظ كده هو عارفين يقول لك أن الأعمال في النار الأعمال في النار أحيانا تقاس بدرجات وأحيانا يشار بالأفراد مثلا هو صلى يقول إيه مثلا من ترك صلاة الجماعة وهؤلاء الذين لا يصلون يقول إيه هو مع فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف فيقول لك اشمعنى دول يقول لك اصل دول علم على النار في حته في النار كده بتاعتهم اللي لهاته العباده اللي, اللي تلهى عن العباده بمنصبه مع فرعون وهامان واللي ترك الصلاه بماله لماله لاجل رعايه المال ده مع مين؟ مع قارون واللي ترك الصلاه لاجل التجاره والجاه ده مع ابي بن خلف ده مش كلامي كلام ابن القيم ف... فيقول لك ان ان ان باولس ده ده علم على حاجه معينه فتيجي تشوف يقول لك ان اول من ادخل التثليث في النصرانيه كان مين؟ ده في سجن كده في النار ده تعالى ده وراه بولس ان ده قرر ان هو يخترق النصارى قال لك إيه؟ كل لما لما اشتد إيه إيه إيه اليهود إيذاء على أهل الحق من النصارى الذين آمنوا بأنه عبد الله ورسوله قرر إن هو يعمل إن هو عيسى بن مريم عبد الله ورسوله أنه رفع قرر أنه يخترقهم فادعى الإيه؟ النصرانية ثم إيه إيه إيه إيه اخترع التثليث فده تلاقي له إيه؟ تلاقي له سجن لوحده ده لوحده خالص يعني قال الله سبحانه وتعالى ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه اختلفوا اختلفوا في عيسى بن مريم لأنهم لم يروا وهناك فرق بين الظن واليقين هناك فرق بين الظن والعلم يقول لك في معرفة اسمها معرفة يقينية يقول لك لا في حاجة اسمها علم يقيني المعرفة مش الدراية العامة ديت دي ما فيش فيها ايه يقين انما اليقين فين في العلم الذي عليه ادلة وبراهين القرآن علم ولا ظن علم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم علم ولا ظن علم هؤلاء اتبعوا الظن انه شاف حاجة اتبعها قال وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا أن, أن عيسى بن مريم لم يقتل يقينا هذا علم أمال سيدنا عيسى فين رفعه الله إليه عايش إزاي الله أعلم ليس عندنا فيها خبر سينزل مرة أخرى قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما كلمة عزيزا توقفك هنا انك تقف مع اسماء الله انما ضل من ضل من النصارى وغيرهم لانهم لم يتعرفوا على الله ان كل ما بتعرف اسماء الله كل ما انت قدرتك على الفهم بتبقى اكثر كل ما قدرتك على تلقي اعمال الشرع تبقى اكثر كل ما انقيادك لله بيبقى اسهل لانك تعرف من تعبد قول له انت بتعبد يقول له بعبد ربنا مين ربنا مش عارف طب انت بتعول ازاي لما انت مش عارف فتقول له ربنا الرحمن طب اين الله فوق السماء صفته ايه انه عزيز اليهود قالوا ان هم يقتلوا سيدنا عيسى عليه السلام لكن الله عزيز اليهود اجتمعوا حول عيسى واغلقوا عليه المنافذ لكن الله عزيز فرفع عيسى عليه السلام بعزة الله لأن الله لا يغالب يعني ما تتوقعش في يوم من الأيام أن هناك أحد يستطيع أن يغلب الله ولا يغالب الله لو استمع أهل الأرض إنسهم وجنهم على أن يفعلوا شيء لا يريده الله لن يحدث هذا الشيء لأن إرادة الله تغلب إرادة جميع المخلوقات مجتمعة يعني مش هقول لك طب لو ان مثلا اجتمعت يعني لو انا ارادتي لوحدي خلاص اراده الله تغلب الافراد لكن لو اجتمع الانس والجن لو اجتمعت الشياطين لو اجتمعت كل المخلوقات بارادتها وقوتها وقدرتها على فعل شيء او على منع شيء اراده الله لما استطاعت فيقول لك رفع عيسى بعزه الله فتقول لي طب وليه ما ربنا ما هزش الارض واهلك بني اسرائيل والجنود وخلاص فتيجي كلمة الحكيم تفهمك ان الله لا يقدر قدر قدر الا بايه الا بحكمة الحكمة هي فعل افضل الاشياء بافضل العلوم في افضل الاوقات على افضل وجه ان ما فيش امر من امر الله الا له حكمة الامر ده امر قدري او امر شرعي يعني سواء ان ربنا قدر مثلا فلان يموت فلان يعيش فلان يبتلى فلان يضيق عليه فلان يفرج عنه فلان يرزق ولد فلان يبتلى بفشل في امتحان فلان ينجح فلان يترقى كل ذلك له حكمة قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يقولوا ان يوم القيامة او إيه إيه إيه اهل الكتاب سيؤمنون بعيسى هنتكلم في الآية دي هتاخد مننا آه، وقفة شوية عشان آه، آه، او احنا نتكلم على نزول عيسى عليه السلام واحنا نتكلم على نزول عيسى عليه السلام وكيف ان آه، عيسى عليه السلام لما ينزل آه، آه، علاقته بالجميع علاقته باليهود علاقته بالنصارى علاقته بالمسلمين علاقته بمن حوله علاقته بالأديان والشرائع آه، يعني هنتكلم على نزول عيسى عليه السلام آه، آه، آه، في هذه الآية وإن من أهل الكتاب لا يؤمن به قبل موته انقسمت اليهود والنصارى آه، آه، أو انقسمت النصارى في عيسى ابن مريم إيه اتفضل طيب انقسمت النصارى إلى طوائف طائفة قالت أن عيسى هو الله فقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أول طائفة في سورة المائدة ربنا ذكر الثلاث طوائف أول طائفة في سورة المائدة قالوا إن سيدنا عيسى هو إيه هو الله قال الله سبحانه وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفروا دول كفار ليه كفار لأنهم ادعوا أن عبدا لا يملك شيء هو رب الناس هو إله الناس قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير الطائفة الثانية قالت أن عيسى هو ابن الله انتوا معايا ولا قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله أحد صمد يصمد إليه الجميع يحتاجه الجميع على كل شيء أعلى الرحمة وأعلى القوة وأعلى القدرة وكل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء وإياك أن تتخيل أنك تستطيع أن تقيس قدرة الله على قدرة المخلوقات فليس الخالق المخلوق يعني ما تحاولش تفكر يعجز البشر عن إدراك ذلك مش هتعرف قدراتك العقلية هتقف قدراتك الحسية هتقف لن تستطيع قال أرني أنظر إليك قال لن تراني يعني لن تراني يعني في الدنيا احنا عندنا وجوه يومئذ ناظرة لن تراني يعني ايه الى ربها ناظرة ان اي لن تستطيع ان تراني في الدنيا ليه مش في قدرات البشر البشر فيهم من العجز والتقصير والمعاصي والضعف ما به هم غير مؤهلون للنظر إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا لذلك ينبغي أنهم يطهروا أولا حتى يؤهلوا لهذه النعمة العظيمة اللي هي أكبر لذة لذة النظر إلى وجه الله في ناس بتتلذذ بالأكل يقول لك انا لما بشوف اكل كده بحس ان انا في ناس بتتلذذ تتلذذ بالفسح في ناس بتتلذذ بالصحبه في ناس بتتلذذ بالنساء لكل قلب مدخل اعظم اللذات على الاطلاق ان ترى الجمال الجمال هذا متفاوت من قلب الى اخر لكن الذي لا يختلف عليه قلوب الخلق ان أجمل الجمال وأعظم الجلال في أن ترى الله الله الجميل الله الحليم الله الكريم إنك ترى من تعبد أخيرا تراه قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت, إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز
فكفر الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الطائفة الذين ادعت أن عيسى ابن الله وأن مريم تعبد من دون الله فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث يبقى اللي قالوا إن المسيح هو الله ده إيه دول كفار واللي قالوا إن هو ثالث ثلاثة دول إيه كفار واللي قالوا إن هم أشاكوا مع الله سبحانه وتعالى المسيح أيضا كفار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في قصة عادية كنت بشرحها لكم من شوية بقول لما النبي عليه السلام قال دع عنك هذا الوثن ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعبدونه من دون الله فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال عدي يا رسول الله ليسوا يعبدونهم قال ألم, ألم يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام فتلك عبادته يبقى من من الخصائص العبودية يا جماعة إيه التشريع يبقى اللي بيحل حلال وحرام حرام ده يا شيخ صبحي ده بيعمل ايه ده بيشرع اللي بيحل الحلال ويحرم الحرام ده ايه بيشرع عشان كده لما نقول ان الدولة الحديثة قامت بمبدأ السيادة للشعب لا صوت يعلو فوق صوت الشعب وان المجالس النيابية التي تشرع من دون الله هذه ينبغي ان يحذر انه يشرع قانون يخالف الشريعة تبقى انت فاهم هو ليه بيقول ده ليه بيقول ان هذا تشريع انما اصلا قال الم يكونوا يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الحرام اللي بيحل الحلال ويحرم الحرام ده مين الله حتى يقول لك في قوانين او نظم ينبغي ان توضع فقط لاي مجتمع لتنظيم المجتمع عملنا قطر فمحتاجين نعمل قانون للقطارات عملنا طيارة فتحنا مصنع محتاجين نعمل قانون للعمل فيقولوا هذا أيضا خاضع تحت الايه تحت الشريعة بمصالحها اللي هو المصالح الكلية اللي هو لا ضرر ولا ضرار اللي هو حفظ الحقوق اللي هو حفظ الأنفس اللي هو حفظ الحريات إن هذا أيضا خاضع تحت الشريعة وفي جزء بقى اللي انت فيه بتحدد فيه العقوبات وتحدد فيه الجنايات وتحدد فيه الأعمال التي يحاسب عليها الخلق اللي هي رعاية ال ال ال ال ال المجتمعات هذه تشريع من عند الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن حاتم لما قال له ان هم في قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال له احنا ما كناش بنعبدهم ازاي اربابا من دون الله فقال له مجرد ان هم يحلوا الحلال ويحرموا الحرام ده ايه دي عباده يعني مش مجرد الصلاه فقط إنما هناك أيضا مظاهر لهذه العبادة طيب هو سؤال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ولا إنك أنت العزيز الحكيم الآية إيه طب الأسبق في الذهن إيه إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت طب ليه الله سبحانه وتعالى ليه سيدنا عيسى قال إنك أنت العزيز الحكيم مش مكان مغفرة انتقام لله سبحانه وتعالى يقول لك ان كلمة العزيز الحكيم احنا لسه قايلين من شوية انه عز فنصر عيسى عليه السلام ورفعه وانه حكيم في كل امره وشرعه لكن يقول لك ان ان عيسى عليه السلام ينزه الله سبحانه وتعالى عن ان يغفر عن ضعف احيانا واحد يغفر لانه مش عارف يحاسب فيقول إنك إذا غفرت فإنك تغفر لأنك الغفور وأنت قادر على إهلاك الجميع فاهمين؟ إن هذا يقولوا عزيز في مغفرته غفور في عزته إن الله سبحانه وتعالى هو الله هو الغفور الودود وهو ذو البطش الشديد هو الذي رحمته ورحمته وسعت كل شيء وهو الذي يحاسب الجميع على الذرة هو القهار الذي يقهر البشر قهر قهر قهر اللي هو انت بتقف قدام القدر مقهور اللي هو بتسجد وبتعيط ومش عارف تعمل ايه وهيمشي عليك القدر قهر قهر الحياة بالموت تحب فلان قوي قوي نفسك تقيس جدا هتموت فلان انت مرتبط بيه هيموت فتقهر بأقدار الله تقهر بشرع الله وأيضا هو الكريم الحليم الجميل العظيم في جماله العظيم في معاملته معاملة في غاية الرقي انك مغبون من لم يتعامل مع الله فعلا مغبون من لم يتعلم عن الله ثم لم يعامل الله انك تعامل مع واحد صاحبك بيعاملك بايه مش عايز اقول لك على اصحابك بيعاملوك ازاي قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم طيب دول طوائف في عندنا طوائف إيه إيه إيه تانية مدحهم الله من النصارى زي مين ايوه اللي هم مين يعني اللي هم عملوا ايه ما هم دول برضه رهبان وقسطين واحبار اشد الناس- لتجدن اشد الناس عداوه الذين امنوا ايه اليهود والذين اشركوا يبقى اشد الناس عداوه مين الشيعه ولا اليهود الذين اشركوا اليهود والذين اشركوا الشيعة عندهم مشاكل كتير جدا بس اشد الناس عداوه مين اليهود والذين اشركوا ويتشدد اكرمهم موده الذين امنوا الذين قالوا ايه انا نصارى ليه ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الايه دي نزلت في مين يا جماعه في الصحابه لما هاجروا في الحبشه قابلوا رجل نصراني اللي هو مين أصحمة نجاشي الحبشي فعرضوا عليه الإسلام فأسلم فكانت هذه الآية الذي مدح الله فيها هؤلاء اللي هم أقامهم مودة الذين آمنوا مين في هؤلاء الموحدين الذين لما عرض عليهم الإسلام إيه أسلموا يبقى احنا عندنا آيات فصلت في كفر النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم أو هو المسيح ابن مريم والذين ادعوا أن مريم وابنها المسيح إلهين من دون الله كل هؤلاء إيه؟ كفار وآية إيه، مدحت هؤلاء الذين انصاعوا أو انقادوا للحق وكانوا على الحق ثم لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام القرآن ترى عينهم تفيض من الدمع عيط وبكى وأسلم وانقاد لله فهؤلاء مدحهم الله سبحانه وتعالى سبب إيه إيه إيه إيه من أسباب انحراف النصارى الغلو الغلو غلو شديد جدا ان هو عارف إيه، ونحن كأمة إيه، إيه، إيه، هقول ظهر فينا ذلك زي انحراف إيه، الشيعة مثلا أو الخوارج ان هؤلاء عندهم غلو هذا الغلو يؤدي بالناس الى الكفر هذا الغلو يؤدي بالناس الى الفجور هذا الغلو يؤدي الناس الى القتل قال الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق الغلو مصيبه عارفين وقفينا على اسرائيل بعيسى ابن مريم إيه إيه في الحديد لا هتيجي دلوقتي إيه، يا جماعه انتوا كلكم كده ايه الرهبانيه ايه الرهبانيه واتيناه ورهبانيه تتبعوها ما- لا انا الايه من اولها آه،
ثم خفينا من بعد من بعد رسلنا وخفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا أيوة وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورغ- ورأفة ورحمة وعف ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته إن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أعطى في قلوب الذين اتبعوا عيسى رأفة ورحمة رأفة ورحمة ناس عندها رحمة ورأفة ناس ترق قلوبها رقيقة عملوا ايه بقى قال لك لا مش كفاية ما نعمل ايه احنا لازم نترك النساء ونعيش في الصوامع يا عم مش هتقدر لا لا لا احنا لازم نتفرغ للدين يا سيدي مش هتقدر الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء فمن يغب عن سنتي فليس مني لا لا لا احنا لازم نقعد في الجامعة طول النهار ونترك كل شيء ونعتزل النساء عملوا ايه عملوا كده قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إن هؤلاء أرادوا بذلك رضوان الله عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع ليه؟ لأنك مش هتقدر لأنك بتتكلف ما لا تطيق قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد إنك أنت هتغالي في الدين هتغالي في المقامات حتى مقام أعلى مقام ينبغي أن يوالى عليه أو ينبغي أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله يطلع واحد بقى يقول لك إيه إن أصل النبي عليه الصلاة والسلام نور يا عم أنت نور تحت العرش جبت الكلام ده منين وكان مخلوق قبل خلق آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مخلوق قبل خلق آدم أنت بتقول إيه يا عم أنت غلو قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه، خير من مسى على الأرض منذ خلق آدم إلى يوم القيامة هذا فيه نصوص مسألة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود هذا فيه نصوص مسألة النبي صلى الله عليه وسلم خير المرسلين هذا فيه نصوص مسألة النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله هذا فيه نصوص والخلة أعلى من المحبة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفتح أو تفتح له باب الجنة هذا فيه نصوص مسألة النبي عليه السلام هو أكثر الناس تابعا يوم القيامة هذا فيه نصوص فلا ينبغي علينا أن نتعدى حدودنا في التعامل مع المقامات إنك ما ينفعش إنك ترفع حد فوق مقامه حتى الأنبياء أن الأنبياء عبيد والعبد عبد والرب رب هذا ليس انتقاصا إنما هذا تعظيما وتوقيرا إنك تضعه في المكان الذي أراده الله له وأي مكان أعظم من أن يزكيه الله فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يزكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عبدي النصارى غلوا عندهم غلو تطرف ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم نشأ ايه نشأ تصورين ناس قالت لك احنا لازم نبقى مع هؤلاء وبدأوا يسيبوا النساء ولا يتزوجوا طب والجنس البشري هيت- هيتناسل ازاي هتخيلوا كده ان احنا عندنا ناس إيه إيه إيه كلها قررت انها تسيب الحياة وتقعد في الايه في الصوامع الجنس البشري هين- هينقرض زي الديناصورات كده ما عادش هيبقى فيه مش هيبقى فيه بني ادمين اصلا فقرروا ان هم يقعدوا في الصوامع فنشأ على ذلك اناس ايه اللي- اللي بيحصل ده مش قادرين نعمل ده فقاموا عليهم فنشأ اختلاف بسبب الايه بسبب هذه البدعة ورهبانية ايه ابتدعوها عشان كده يقول لك ان اهل البدع بيسموا اهل البدع والاختلاف اهل الاهواء والتفرق واهل السنة بيسموا ايه اهل السنة والجماعة لانهم دائما مجتمعون تجمعهم العقيدة تجمعهم إيه إيه إيه اتباع الأوامر الشرعية تجمعهم إيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما تنظروا لحالة التفرق الموجود تقول يا جماعة كيف يتوحد هؤلاء تخيل كده انا اقول لهم الناس تتوحد على رأيي هيتوحدوا على رأيي هي- اللي هيمشي على رأي مين اصحابي فقمت انت قايل لا لا لا لا رأيك غلط يتوحد على رأيي انا الناس لن تتوحد على رأي البشر إنما ستوحدون على شيء كلهم يستطيعوا أن يستوعبوه طب إيه الحاجة اللي ممكن الناس كلها تستطيع أن تستوعبها يعني تخيل مثلا احنا نجيب علم الاجتماع وندرسه للناس عشان الناس تتوحد تفتكروا الناس هتتوحد ونجيب بقى النظريات الاجتماعية ايه اللي ينفع يتعمم ايه اللي ينفع يتعمم على البشر يعني ايه اللي انا ينفع لو انا اديت درس مثلا للاطفال ينفع اقوله لو اديته للكبار ينفع اقوله لو اديته لل- للبنات ينفع اقوله لو اديته للمسلمين جزء ينفع اقوله لو اديته للكفار ينفع اقوله الوحي الوحي فقط لان الوحي خطاب لمين للعالمين يعني القرآن مش خطاب للمسلمين احيانا يجي ناظر مثلا واحد آه، آه، بعيد عن الشرع او يكلم يدعو واحد الشرع يقول لك لا لا لا انا ما ينفعش اقول له القران اصل هو مش مؤمن بالقران انا هاخد القران احطه انا في المعمل بتاعي في دماغي وبعد كده اطلع له حقائقه لا قوله له الوحي خطاب لمين؟ للافراد ولا للعالمين؟ للعالمين يبقى القرآن والسنة يخاطب به الجميع يبقى أي داعي مش هيحتار بعد كده هيقول الناس إيه ليه هيعرف يقول آية أو حديث الوحي فقط هو الذي يعمم على البشر ما سوى ذلك يناسب مجموعة من البشر دون آخرين عشان كده بقول لما هنوحد الناس ازاي لو عايز توحد الناس تفكر لو عايز تصلح بين الناس هتصلح بين الناس ازاي لا تستطيع ان تصلح بين الناس الا بالايه الا بالوحي بالقران والسنه فيما سوى ذلك اصلاح جزئي مبتور مش هيكمل ليه مش هيكمل لانه يناسب طائفه من البشر ولا يناسب جموع البشر عشان كده قالوا كلمه التوحيد هي أساس توحيد الكلمة إن أنت لو عايز تجمع الناس هتجمعهم على إيه؟ على القرآن والسنة فيطلع لك واحد يقول لك طب ما القرآن والسنة بدماغي قول لا القرآن والسنة بإيه؟ مش بدماغي ولا بدماغك بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم ان انا هفهم الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ان هم جابوا إيه إيه إيه الاحبار وسجدوا لهم فالنبي قال له لا ده مش فاهم الايه فاهم الايه ان هم كانوا ايه يحلون لهم الحلال ويحرمون عليهم الايه الحرام ان في معنى شرعي للايات عشان كده تركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر جه صحابي وقام جايب خيط ابيض وخيط اسود وفضل قاعد ياكل لحد ما ايه لحد ما شاف الخيط الابيض من الخيط الاسود فوقف على امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذلك انما الخيط الابيض من الاسود هو ايه طلوع الفجر ان لو انت هتمشيها لغه او هتمشيها بدماغك مش هتعرف توصل لذلك الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أراد لنا أن نتعلم كيف نطبق القرآن فحفظ الله القرآن وحفظ تطبيق القرآن اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى تجدن أشد الناس عداوة أشد الناس عداوة أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وتجدن وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة عيسى بن مريم وعلمنا الله سبحانه وتعالى قصة الرفع وأن عيسى بن مريم ما قتل وما صلب لو جه واحد قال لك سيدنا عيسى مصلوب هل تؤمن بذلك؟ لا أقول أنه ما قتل وما صلب ولكن شبه له في قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا إيه إيه إيه في ج- ج- قول جميل عن ابن عباس أنهم وما قتلوا الظن يقينا يعني مش ما قتلوا قتلوه هنا الهادي عايد على مين على عيسى بن مريم في قول ان هم عايد على مين ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا فهو ابن عباس يقول انهم ما قتلوا الظن ما قتلوا الظن ايه يقينا ذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر سؤال الله سبحانه وتعالى للأنبياء يوم القيامة قصة الإشهاد قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يبقى الأقوام سيسألوا أقوام سيسألوا عن إيه عن الرسل والرسل ستسأل طب الرسول هيسأل عن إيه هيسأل عن البلاغ فقبل أن يسأل الله سبحانه وتعالى في آيات واضحات عيسى بن مريم عن قول بني إسرائيل عليه أنهم ادعوا أنه, ولا أنه إله مع الله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أخوان من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فذكر الله سبحانه وتعالى قبل قصة سؤال عيسى قصة الايه الشهادة ليه ليه فكروا كده ليه عشان هم المفروض ان هم شهداء هو احنا يا جماعة الناس اللي اعتقدت ان عيسى الله وعيسى ابن الله في اناجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا و- وبرنابا هذه الاناجيل التي اختلفت فيما بينها في قصة صلب المسيح ورفع المسيح عليه السلام هل هؤلاء شهداء ان هو بيقول ايه شهادته فلما يقول شهادته ينبغي ان يكون في ايه مواصفات هل هذه المواصفات تقع فيهم حتى نأخذ منهم شهادة ذوى عدل يعني ايه عنده عدالة اللي هي تقوى ومروءة هم مسلمين فسقطت عدالتهم قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما هم صادقين سقطت شهادتهم يبقى لما يجي هيسمع من واحد في قصة عيسى بن مريم ينبغي أن يكون عدل صاحب إيه أمانة فإذا كان إذا كان بنو إسرائيل يقولون بالبهتان وإذا كان بنو إسرائيل يدعون ذلك وقد كذبهم الله سبحانه وتعالى قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما ان هؤلاء اذا تكلموا بهذا البهتان واذا كانوا يقتلون الانبياء ويفخرون بذلك فانهم ساقط العداله والايه؟ والشهاده. فبالتالي مش هينفع تاخد منهم اخبار عن قصه عيسى بن مريم، قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين وقفنا مع هذه الآيات في أول إيه إيه السورة شاهد أن قصة عيسى عليه السلام احنا عندنا كل كل سنة بتلاقي في ضجة كده في إيه ويعملوا هيصة و... و... والناس قاعدة ترد وناس بتتكلم على آه، قصة آه، أعياد النصارى والكريسماس بقى و... والناس هتحتفل ولا مش هتحتفل ويطلع آه، الناس الإعلام يطلع لك فتاوى ده الشيخ فلان قال إن هي ما ينفعش إن احنا نحتفل وإزاي وإخواننا في ال- مش عارف ودايما دي كل سنه يعني تحس زي الجمعه كده بالنسبه دي يعني دي في حاجات كده بتتعمل كل سنه مع ان عادي ما هي مره وخلاص يعني المفروض ان الشعب اللي عايز يعرف عرف وال- لكن دي لازم كل سنه يحصل فيها ايه تجديد وكانه يوسخ في المجتمع آه، ما يريد آه، يقولوا لكل مجتمع نسق ولكل مجتمع معايير اي مجتمع من المجتمعات الاطباء مثلا لهم نسق عاملين نقابه اسمها نقابه الاطباء اللي اللي بي اللي بيخرج عن هذا المعيار ما بيبقاش في ايه في نقابه الاطباء المجتمعات الدول نفسها عباره عن ايه عباره عن نسق اجتماعي ان فلان يبقى امتى مصري وفلان يبقى امتى سوري لو هو ملتزم بالايه بالمعايير ديت فلكل مجتمع ايه معايير ده مسألة معتبرة جدا يعني في معايير عامة تسع الجميع اللي هي بقت نظم وقوانين وفي معايير خاصة اللي هي الأعراف يعني واحد مثلا بيصحى الصبح آه، ينزل من بيتهم آه، لابس حذاء في قانون بيقول لك انك لازم تلبس حذاء وانت نازل خارج من بيتكم خلاص دي بقت ايه بقت ثقافة شعبية مك- يعني م- م- مش هتلاقي واحد ماشي في الشارع عريان مفيش قانون لكن هو ده نسق اجتماعي معين مع هذا النسق بيختلف او هذا المعيار بيختلف من مجتمع لايه لمجتمع لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت لمكة معايير والاسلام نظام الاسلام تصور الاسلام رؤية الاسلام شامل الاسلام عالمي يعني الاسلام له نظام اجتماعي مختلف عن النظم الاجتماعيه والنسق الاجتماعيه اللي كانت موجوده، له نظام سياسي مختلف عن الانظمه الحاكمه التي كانت في الجزيره او في غيرها، له نظام اقتصادي مختلف عن الراسماليه وعن الاشتراكيه، هو الاسلام على بعضه كده هو النظام يحكم الجميع. فكان من هذا النسق النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المجتمع اليهود لهم ايه؟ لهم معيار اجتماعي بينهم وبين بعض. فكانوا بيحتفلون في أيام فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأيام هنا مجتمع إسلامي هيحتكم مجتمع إيه يهودي وهذه هؤلاء لهم عادات وتقاليد والنبي عليه الصلاة والسلام إيه إيه إيه إيه يأتي بالشرع يعلمه عند الناس يعلمه للناس ويرسخه عند الناس فكانوا لهم مظاهر الاحتفالات ولهم ايام بيعظموا فيها إيه إيه م- مواقف معينه ومشاهد معينه ومظاهر معينه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عن ايه عن ان يحتفلوا مع اليهود وقال ان لكل قوم عيد وعيدنا اهل الاسلام الفطر والايه والاضحى طب والنبي اصلا كان بيسكن يهود ولا كان بيضربهم كان في معاهدة أصلا كان في معاهدة دفاع مشترك ولما خرقوها أجلاهم غير أنهم حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يهود يسكنون الايه؟ المدينة فشاهد أن حسن المعاملة لا تعني ذواب النسق الاجتماعي لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ومن يخشوكم من دينكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ده مش معناه ان انا ايه؟ ان انا اتخلى عن مبادئي ولا عن معاييري في علم الاجتماع حاجه اسمها صراع المعايير يقول لك اكبر اكبر آه، آه، آه، سبب من اسباب الجريمه في الولايات المتحده هو صراع المعايير لانهم مجتمعات مختلفه فالراجل بيبقى عنده مشا... مشا... مشكله في المعايير مع- معايير الزوج غير معايير الدوله غير معايير ال- ال- البيئه اللي هو يعيش فيها غير معايير العمل غير معايير صراع المعايير ده بيؤدي الى آه، اشكالات نفسيه ان الاسلام له معايير واضحه يقول لك ينظم العلاقات المؤمنون اخوه عيسى بن مريم الذي اختلفت فيه او اختلف فيه الناس وضح الله سبحانه وتعالى ان عيسى عبد من عند الله سبحانه وتعالى وانه رسول الله وانه جاء برساله إيه، هي رساله جميع الانبياء قال إني عبد الله أتاني الكتاب قال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم أن اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إن اللي بيشرك في النار وما للظالمين من أنصار هذه الرسالة التي بعث بها عيسى بن مريم بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها موسى عليه السلام غير أن هؤلاء الذين اتبعوا الظن ولا ينبغي علينا أن نت- ما تثقش قوي في الظنون وما تثقش قوي في جوارحك يعني بلاش تبقى ايه تبقى دايما متسرع ان بتحكم على الناس بالظنون هؤلاء ضلوا في عيسى بن مريم اللي هم النصارى ضلوا في عيسى بن مريم لانهم اتبعوا ايه لأنهم اتبعوا الظن وليس عندهم به علم فينبغي على الإنسان إذا أراد أن يحكم على شيء أن ي- أن ينظر في مصادره إيه الأدلة والبراهين اللي فيها تعرف إن ده علم وإنك أنت لما تحكم ما تحكمش بالظن قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث إن, إن أنت عارف أحيانا واحد إيه، إيه، مثلا حصل بينه وبين واحد موقف فظن فيه ان هو عمل كذا عشان كذا وهو آه، آه، آه، رتب في دماغه متلازمه هو اكيد ما بيحبنيش هو اكيد قال كده عشان كده هو عمل كذا والموضوع اصلا الراجل ما كانش خد باله يعني الموقف اللي حصل الراجل ما خدش باله فعلا فحياته تغيرت وعلاقته بفلان تغيرت بسبب ايه بسبب ظنون تخيلوا ان واحد يا جماعه يكفر بالله بسبب ظنون تخيل ان واحد يعتقد في غير الله بسبب ظنون يعني انك انت إيه، إيه، تغير كل حاجه في حياتك بسبب ظنون هذا مما نهينا عنه ان إيه، الامر علم لذلك إيه، إيه، قال الله سبحانه وتعالى في اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرا يقولوا حتى نعرف ما معنى العلم وما هي أدوات العلم إن, إن هذا الدين دين علم مش دين ظنون مش دين أوهام كان كان أحد الأفاضل يعني كاتب بحث جميل قوي عن الفرق بين الدعوة والتنصير فبيقول إن إن الإسلام بيخاطب العقول كما يخاطب القلوب في حين ان كل ما يدعى ل- له غير الاسلام تلاقيه دايما بي- بي- بيتك على الايه على الحاجات ان واحد محتاج فيوفر له حاجه وبعد كده ايه يقول له طب اعمل كذا بقى لكن لو انه ترك الامر بالحريه لتجد معظم الافكار المطروحه في اتجاه الاسلام افكار ضعيفه جدا لا تقوى حتى على القول يعني مجرد ما بتقولها هي بتقول له يعني انت مجرد بس ما بتجردها وبتقولها كده تقول له انت بتؤمن بده انت بتؤمن انك تعبد اله صلب لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا مجرد ما بتجرد الفكره بس فقط كده يقول لك ايه صحيح طب انا هقول له انجدني ازاي اذا كان هو لم يستطع ان ينجد نفسه ف إيه إيه إيه علينا أن نعود إلى إيه، العلم إلى أصول العلم وأعظم العلم هو العلم عن الله وأوثق العلم هو ما جاء عن الله إن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر لنا شيئا في كتابه الكريم ما ينفعش إنك تقول لي بقى والله أصل أنا إيه، هات لي دليل آخر على ذلك لا أنا أجيب لك دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الله لكن إذا الله سبحانه وتعالى شرع شرعا فإنه عليك أن إيه؟ أن تنقاد ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم ولا يشرع إلا بعلم وخبرة وحكمة إيه، أقف عند هذا الحد عند هذا الحد في قصة إيه، نبي الله عيسى نتذكر في المرة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى إيه، قصة إيه، إيه، نزول عيسى ابن مريم أين سينزل وكيف سينزل وما الذي سيفعله حين النزول وكيف ستكون علاقته مع اليهود الذين إيه، إيه، الذين هم أحفاد هؤلاء الذين قتلوه أو ادعوا أنهم قتلوه وكيف ستكون علاقته مع النصارى الذين اختلفوا فيه وكيف ستكون علاقته مع المسلمين وما المهمة التي لأجلها ستستمر قصة عيسى ابن مريم وكيف يموت عيسى ابن مريم ثم يبعث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم